سووا تراصوا اعتدلوا سووا الصف سدوا الخلل لينوا في أيدي إخوانكم لا تسبقوا إمامكم احضروا عظمة الله في قلوبكم أغلقوا هواتفكم اجعلوها صامتة الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين فمهل الكافرين أمهلهم رويدا الله أكبر سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير آه، غدا آه، الاربعاء اول السنه الهجريه اول محرم آه، 1445 كل عام وانتم بخير نسال الله سبحانه وتعالى ان يكون العام آه، القادم عام عز ونصر وتمكين وبركه وسعاده وفضل من الله سبحانه وتعالى علينا وعلى المسلمين جميعا في كل مكان ونرحب آه، ونتشرف بوجود الشيخ عمر عبد العزيز معنا آه، كان سيدنا الرحمن عمر عبد العزيز آه، كان رئيس قسم المذاهب والاديان في الدعوه الاسلاميه جامعه الازهر وكان استاذ في جامعه الاسلاميه في بنجلاديش وماليزيا وتركيا وهو معنا في هذا الشهر ان شاء الله رب العالمين حتى يعني ان شاء الله ال- الخامس عشر من أغسطس نقول إن شاء الله رب العالمين إن شاء الله سيكون معنا آه، في يوم الجمعة والسبت القادم في الهجرة النبوية دروس وعبر درس العاصمة المغرب إن شاء الله رب العالمين بالإضافة إلى الخواطر اليومية بعد الهجرة بعد المغرب نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا جميعا ويبارك في ذلك
الله يجزيك خير بارك الله فيك بارك الله فيك.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه طيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا جماعة المسلمين أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته في خواطرنا لصلاة الفجر وصلاة المغرب بدأنا نشرح خطبة الحاجة للنبي صلى الله عليه وسلم المبدوء بها خطب النبي عليه السلام أو المبدوء بها كل خطب النبي صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده وبقية المقدمة نحن لازلنا مع الجملة الأولى إن الحمد لله نحمده نحمد ربنا عز وجل على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة نحمد الله تبارك وتعالى في السراء وفي الضراء أمة النبي أحمد صلى الله عليه وسلم هم الحمادون أمة الحمد والحديث عن الحمد متنوع وكما كنت أحدث أمس والفجر على النعم العظيمة التي لا يستطيع الإنسان أن يعدها لقوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها انتهى بنا الكلام في خاطرة الفجر على أن أعظم نعمة هي نعمة الإسلام هي أعظم النعم على الإطلاق صحيح نحن كمسلمين لا نكاد نستشعر هذا المعنى أن يقال أعظم نعمة هي نعمة الإسلام نحن كمسلمين لا نكاد نشعر بهذا لماذا؟ أولا لأننا ولدنا مسلمين فما تعبنا من أجل هذا الدين ولا بحثنا عنه ولا تعرفنا على عظمته الأبوان مسلمان وانت ولدت مسلما وأخذت الإسلام أبا عن جد فالمسألة ماشية كده عدم الإحساس بالنعمة لوجودها مثل الناس الذين لا يستشعرون نعمة الليل والنهار مثلا بقى شيء طبيعي في حياة الناس ليل يكر ونهار يمر ونجم يغور ونجم يرى فأحيانا بيكون وجود النعمة وعدم فقدانها مع تكرارها في الحياة يجعلها عادية فهذا شيء الشيء الثاني الذي لا يجعلنا نستشعر نعمة الإسلام وننتزع هذا الحمد من شغاف قلوبنا ونحن نقول الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة الشيء الثاني الإسلام الذي نعيشه ما هو إسلام القرآن ولا السنة ما هو إسلام العزة والقوة والنصرة ما هو إسلام الأمة الواحدة ما هو الإسلام الشامل الكامل ده احنا واخدين الإسلام بالوراثة كثير منا لا يعرف من الإسلام إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه وحال الأمة الإسلامية كما نرى يعني في أشياء ما ينبغي للخطيب البليغ أنه يدخل في تفصيلات لأنه الكل يعرفها يئن تحت وطأتها تيجي تقول له أنت مش شايف الأمة الإسلامية عاملة إيه؟ آخر الأمم بين الأمم كذا فصل أنت براحتك فطبعا ال- هذا الواقع المرير لينا كمسلمين لا يجعلنا نستشعر نعمة الإسلام كما ينبغي بل على العكس في ناس يقول لك يعني عمل لي ايه الاسلام او احنا كمسلمين يعني ده احنا في ذيل الامم في اخر القائمه شوف حياه الكفره وحياه الرغب والحضاره وال... والنضاره وال... والراحه والرحرحه والسعاده والترف واحنا واحنا ايه اللي عندنا من مجاعات وعندنا تقاتل وعندنا خلافات لا تكاد تجد اثنين على رأي واحد خلافات في الجوامع وفي الجمعيات وفي الإدارات وفي البلاد الدولة الواحدة يقاتل بعضها بعضا والدولة, والدولة تقاتل الدولة المجو- المجاورة أوه. وبدل ما تقول أوه ممكن تقول آه وتبقى طويلة فمع كل هذا يعني كيف تستشعر أنت نعمة الإسلام؟ شيء ثالث عدم العلم الكافي بهذه النعمة العظيمة يعني لسنا ممن عنده نهم في طلب العلم الجماعة المستشرقين كانوا بيقرأوا كتير جدا عن الإسلام وفيهم اللي كان بيقرأ عشان يطلع مطاعن على الإسلام وت- ومنا- و- ومتناقضات في القرآن والنتيجة ينبهر يجد نفسه أمام إسلام عظيم مدهش شيء يعني يحير العقول والألباب فيسلم إن أراد الله له الهداية يسلم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين فعدم درايتنا بالعلم عن الإسلام خلي نعمة الإسلام عالي يعني أنت ممكن تقول كده الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة كده لا أنت مش حاسسها أما أنا شخصيا كرجل درست أديان ومذاهب وتخصصت فيها لغاية لما وصلت إلى رئاسة القسم أنا فعلا بستشعر هذا المعنى قريت عن الأديان وتخصصت يعني مش مجرد ثقافة ما هو بقول لك في ثقافة وفي تخصص الثقافة معرفة شيء في كل شيء لكن التخصص معرفة كل شيء في شيء فتخصصنا في ال- دراسة الأديان والمذاهب والتيارات وألفنا كتبا وعملنا موسوعات بفضل الله عز وجل فكل ما بقرأ عن الأديان الأخرى عن الآخر أنا أستشعر نعمة الإسلام وأنتزع من شغاف قلبي الحمد لله على نعمة الإسلام بالمقارنة في أي جزئية من الجزئيات وفي أي كلية من الكليات يعني تأخذ القضية جزئية جزئية أو تأخذها ككل أنت بتجد عظمة هذا الدين الذي اختاره الله لك في قضية التوحيد قضية الإيمان في قضايا الأسرة في قضايا أي قضية من القضايا عظمة الإسلام نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة الحمد لله أنا كمان بفضل الله ربنا يسر لي وأنا ب- بذاكر في الدكتوراه سنة 90 سنة 90 يعني قبل 33 سنة وقالوا عاوزين شيخ يصلي بينا في رمضان في فيينا بالنمسا وإلا صديق ليا اللي هو خاله بيكلمه في الموضوع ده قال له احنا عندنا اخونا وحبيبنا الشيخ عمر ما شاء الله يعني شغال في الدعوه واهل قران هاتوا بينا نروح اوروبا وبعد اوروبا بينا نروح امريكا يعني لغايه لما بيجي منع للتاشيرات ما بنروحش لكن التاشيره سالكه ادينا بنروح ايه محل الشاهد من الحكايه دي رأينا الرجل الغربي اللي بيستشعر نعمة الإسلام عايشين الغرب حياة حياة حلوة مرة حلوة مرة مش تناقض ده لا هي كده هي من حيث ال- الجانب المادي والدنيوي إلا حلوة لدرجة إنه ال- الجماعة الشرقيين اللي بيسافروا بلاد أوروبا بينبهروا بلاد الغرب عموما أوروبا أمريكا كندا يبقى عنده نوع من الانبهار لماذا؟ ربنا قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا فالدنيا عندهم حلوة خضرة وقال فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء تخيل دي اللي بترجمها الرجل البسيط المصري أو الشرقي يا الناس دي يا جدع أنت عندهم من الإبرة للصاروخ يا أخي ما فيش حاجة تدور عليها إلا وتلاقيها عارف لو أنت عاوز زبن العصفور تلاقيه يا أخي هذه فتحنا عليهم أبواب كل شيء فمن حيث الدنيا حلوة أوي وأنت لما بتشوف المظهر بتفرح بالمظهر ده لكن أنت ما دخلتش في العمر حلوة مرة ايه المرار اللي فيها الانسان لما يتحول الى حيوان الانسان لما يفقد كل فطرة صحيحة او كل احساس بالراحة او السكينة هو عرف غذاء الجسد يأكله ويشربه ويفسحه ويسيحه كل اللي هو الجسد كل حاجة بس في حاجة ناقصاه مش مستريح لدرجة انه ممكن ياخد منوم عشان ينام وبيعمل حاجات كتير عشان يسعد بس يلاقي نفسه منقبض مش مبسوط عامل جولة حول العالم برضه مش مبسوط بيمتع نفسه بأجمل نساء الدنيا برضه مش مبسوط بيشرب خمر ويسكر عشان ينسى أول ما يفوق مش مبسوط إيه اللي أنا ناقصني فيهم اللي قدر يتوصل إنه ينقصه شيء مرتبط بالروح اللي يقدر يعرف إنه الإنسان جسد وروح وإنه هو غذى الجسد ولكنه لم يعرف طريق غذاء الروح وعشان يسعد لابد من غذاء الروح طب الجسد من طين وغذاؤه من طين إنما الروح من أمر الله وغذاؤها بمنهج الله يبدأ العاقل منهم أبحث عن منهج الله أبحث عن الدين الحق أبحث عن الدين الحق بيعملوا رحلة بحث عن الحقيقة وبحث في الأديان أنا كرجل متخصص في الأديان والمذاهب صفر على الشمال جنب اللي هو بيعمله بحث عميق واحد منهم واحد من العشرات من المئات من الآلاف نفسه يسعد فبدأ يبحث ودخل في قصة جولة الأديان فبحث في, في كل الأديان باستثناء دين واحد الإسلام معاه صديق مسلم شيء طبيعي انه يسأله هذا السؤال انت راجل بتبحث في الأديان وبحثت في كل الأديان لماذا لم تفكر في الإسلام قال له إسلام إسلام إيه اللي بتقول عليه إسلام قال له أنا نفسي أدخل دين يسعدني نفسي أدخل دين يسعدني مش عن أي حاجة قال له طب ما ما ما ما ما ما, ما هو ممكن يكون الإسلام برضه يسعدك أنت شايف كده ولا أنت أعمل بعيد قال له أنت مش شايف المسلمين المسلمون اللي معانا في بلادنا في بلاد الغرب قال له مش شايف الوظائف اللي هم فيها والعيشه اللي هم عايشينها ما انا لو في النمسا كان الاولاد اللي بيشتغلوا هناك مجموعه توزع ورق ومجموعه تغسل اطباق في المطاعم ومجموعه بتبيع صحف في الشوارع في عز الثلج ما هو نازل واحد يموت من الثلج يعملوا له تمثال وظائف يعني بسيطة وبعدين هو جاي كان متأيد شوية في بلاده لوجد الانطلاقة فانطلق مثل الحمار الهايج وإيش مخدرات وإيش بنات وكذا وكذا خلطة الفلوس اللي معاه مش مكفية بيسرع بيمد إيده بيقتل عاملين عاملين صورة سودة في المجتمعات الغربية بدل ما يكونوا سبب في انه الناس تعرف منهم الاسلام الجميل العظيم لا ده العكس قال له انت مش شايف المسلمين اللي عندنا قالوا ما ما ما, ما دول مش مش مقياس دول ناس ضايعه ضايعه وصايعه قال له طب واللي عندكم ها واللي في بلاد في بلادكم الكبيره الواسعه هناك البلاد العربيه والشرق الاوسط شايفهم حلوين مش شايف الفرقه والقتل والتخلف وال والمجاعات قال له انت شفت مجاعات الا في بلاد المسلمين انا شخصيا كمسلم الحته دي يعني تعباني قوي لأن ربنا فرض علينا الزكاة التي تجعل فقراء المسلمين أغنياء تخيل الزكاة المفروضة في الإسلام تجعل فقراء المسلمين أغنياء ومع ذلك لا تجد المجاعات إلا في بلاد المسلمين الراجل الغربي اللي عنده بطالة ما في شغل بيدوا له رواتب بيدوا له بدل بطالة حاجة كده تعيشه حياة كريمة ما تلاقيش حد في المجتمع الغربي وانت عايز تعطيه الزكاة تعطيه الزكاة فبناخد الزكاة من المجتمع الغربي ونروح نوديها للمجتمع الشرقي عشان نوزع الزكاة هناك أنا في أوروبا أنا في أمريكا صليت العيد مع الإخوة جمعوا زكاة الفطر خد الزكاة دي معاك يا شيخ وزعها ما تلاقيش حد عندهم يقبل الزكاة مأمين فقيرهم يعيش حياة كريمة فالرجل الباحث عن الحقيقة الباحث عن الأديان أنا المسلم أنت عاوز أنا دين يسعدني أنا ما أنا عاوز دين يشقيني مثل المسلمين اللي أنا شايفهم إن كانوا عندنا ولا عندكم يعني في الشرق أو في الغرب بيتكلم بمنطق بيتكلم بواقع بس بواقع مريض اضطر المسلم يقول له كلمة أمر من ال... من الواقع اللي احنا بنعيشه قال له ما هو يعني معلش ليس ليس هؤلاء يعني حجة على الإسلام أو ليس هؤلاء صورة حية من الإسلام الإسلام حاجة والمسلمون حاجة أخرى لازم يصرحوا بالحقيقة قال له الإسلام اللي أنا بقول لك عليه اقرأ عنه وادرس فيه زي ما درست بقية الأديان لا تجعل المسلمين مقياسا له لأنه للأسف الإسلام اللي أنا بكلمك عنه نظري موجود في القرآن وفي السنة لكن كواقع عملي أنت مش شايف فأنت معذور أنت معذور بس أنا بما إني رأيتك بتبحث عن الأديان تريد تصل للدين الحق أنا أمتلك نسخة من المصحف مترجمة باللغة بتاعتك اقرأها بص فيها وانت تكون مغمض عينيك عن المسلمين بس بص في القرآن لأنه هو ده الحاجة المثلى اللي عندنا أي نعم هو قرآن يعني مركون على الرف المسلمون لا يندر أن يقرأوه يمكن في رمضان شوية العمل به حاجة من الندرة بمكان الحكم به مش موجود التحاكم إليه مرفوض قال له هو لكن هو نسخة يعني وعندنا نسخ كثيرة من المصاحف بس مش في الواقع ده غير اللي عمله النبي محمد عليه الصلاة والسلام أوجد جيلا من الصحابة كانوا نسخا من القرآن واقعا حيا قرآنيين يمشون على الأرض قالوا يعني المثالية دي دلوقتي انت مش هتلاقيها انتوا ليكوا دور كبير فيها مش هدخل انا في الحكاية دي مؤامرات قرون عشان نصل لهذا المستنقع الذي وصلنا إليه لكن نمسك المصحف شوف كده حقيقة هذا الباحث وجد الكلام يعني فيه شيء من المصداقية والعقلانية طيب بدأ يبص في المصحف لا حاجة جميلة المصحف ده شيء يعني مبهر ده غير التأثر على الرغم انه اعجمي اعجمي نعم بس لما قرأ تأثر ولما سمع تأثر اكثر الرجل الغربي هذا اللي هو ما بيفهم عربي خليه يسمع القرآن كده العلماء بيسموا ده نوع من الإعجاز التأثيري في القرآن في أطباء النهاردة في بلاد الغرب بيعالجوا مرضاهم بسماع القرآن كان قبل كده بيعالجوهم بسماع الأغاني والموسيقى دلوقتي بالقرآن ذكرني هذا وأنا في فيينا بالرجل المصري اللي طلع من مصر وكل اللي يعرفه عن الدين واخد معاه شريط قرآن للشيخ محمد رفعت الله يرحمه يقوم الصبح لما يصحى كده الساعة خمسة وشغله الساعة ستة فخلال الساعة دي هو بيدخل الحمام وبيجهز سندوتش وبيلبس لبسه وبيركع ركعتين يصلي لسه يعني في حاجات في صلة للدين يعني شوي يقوم راح مشغل الشيخ محمد رفعت في الكاسيت جاره النمساوي يسمع صوت الشيخ اللي بيقرأ يروح متسمر على السلم ويقف يجي خمس دقايق ولولا خوف انه الشغل بتاعه يضيع منه والمترو اللي عاوز يلحقه والذي منه مش عاوز يمشي وبرضه عنده حساسية انه واقف امام شقة الجار فخايف في اي يوم من الايام يلاقيه واقف قدام الباب وقاعد يتصنط ويسمع لغاية لما ده فعلا حصل في يوم من الايام المصري فتح والنمساوي واقف اي ام سوري ولا قال Hallo بالالماني طبعا بيتكلموا الماني ده المهم فراح قال له والله يا اخي عاوز يبرر الموقف ليه هو واقف قدام الشقه دلوقتي قال له انت بتشغل مطرب عندك اول ما بسمعه بيدخل في قلبي كلامه بيدخل في قلبي كده قال له لا ده مش مطرب ده اسمه عندنا مقرئ واللي بيقرأه ده هو القرآن كتاب المسلمين ياه قد ايه انا بتأثر لما بسمعه ده محل الشاهد في الموضوع هذا الشخص اللي خد المصحف تأثر وطبعا لما احكي لك قصة اللي تأثروا بالقرآن عشرات ومئات كل واحد له حكايه محل الشاهد من صاحبنا واحنا نتكلم الحمد لله على نعمة الإسلام أنه هذا الشخص أراد الله عز وجل له الهداية فبدأ يبحث عن أقرب مركز إسلامي وراح عشان يقول لهم وجدت طريقي أريد أن أسلم شوية قرأ في المصحف وهو اللي قارئ في كل الأديان مش راضي يسمي لك ولا دين الا ربما يعني يكون ده من ضمن البتاع فقعد قدام الإمام في المركز الإسلامي وبدأ يلقنه الشهادتين مشفوعة بالشهادة الثالثة اللي هي عبودية المسيح يعني كان يقول له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله لأنه هو أصلا قبل كده بيعتقد فيه إنه إله أو ابن إله أو ثالث ثلاثة فقول ورايا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله واحد جنب الإمام قل له بالألماني يقول بالألماني صاحبنا هو ينطق بكلمة التوحيد مهما قلت لك عن الشيء اللي هو استشعره مش مش هيقدر مش هقدر اوصله لك لان احنا مسلمين من ساعه ما اتولدنا إنما ده راجل عاشر بعين سنة في الكفر في الضلال في الشقاء وبدأ يبحث عن السعادة فوجدها وهو ينطق بكلمة التوحيد واعترته قشعريرة توقف أو وقف منها شعر رأسه وخشع جلده وبدأ بدأت الدموع تنساب من عينيه وهو يقول ما هذا هذا الذي كنت أبحث عنه السعادة المفقودة يا جماعة أنا اتولدت من جديد أنا اتولدت من جديد أنا الآن اتولدت أنا الآن أشعر بالحياة أنا الآن أشعر بالسعادة هو ده اللي بينتزع من شغاف قلبه الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة بكى فرحان وبعدين قال معاتبا للإمام عندكم هذا الدين وعندكم هذا النور وقاعدين في المركز الإسلامي بتاعكم وإحنا في الضلال اللي إحنا فيه في الشقاء اللي إحنا فيه ليه ما نعرفش النور ده من زمان ليه ما نعرفش السعادة دي من زمان ليه ما نعرفش الإسلام ده من زمان ليه أنا أقعد 40 سنة من حياتي وأنا بعيد عن هذا الدين بعيد عن هذا النور بعيد عن هذا الهدى وهذه الرحمات يا جماعة أنا اتولدت الآن أنا بدأت أستشعر السكينة والسعادة المفقودة قاعد يقول ليه ليه ليه يقعد 40 سنة من عمري ده هو خلاص وهو حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة يعني بعد ال 40 القوس يبدأ ينحني فالإمام قال له احمد ربك الحمد لله إنه ربنا أراد لك الخير وأسلمت وكمان ببشرك الإسلام يجب ما قبله شنت 40 سنة في الكفر والضلال والفساد والفجور أبشر والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات أبشر كل سيئاتك هتتحول حسنات بعد إسلامك أيوة بس أنا زعلان كان نفسي من زمان أسلم قال له احمد ربك خلاص في ايه قال له تعالى يا امام مسك الامام شده من هنا وقال له انتوا ظلمة يا مسلمين تتركوني بدون هذا الدين ليه قال له الحمد لله ربنا هداك قال له اي نعم ربنا هداني بس ابويا مات كافرا وامي ماتت كافرة ليه ليه أبويا يموت كافر وأمي تموت كافرة وليه يدخلوا النار وليه ما يجدوش هذا الدين وليه ما يستشعروش نور الإسلام وليه وليه طبعا الإمام عاوز يقول له العين بصيرة والإيد قصيرة العين بصيرة والإيد قصيرة هو احنا نقدر نطلع بره المركز اللي احنا فيه هو احنا نقدر ندعو الى اسلامنا هو احنا حتى جوه الجامع بتاعنا والمركز بتاعنا بن... يعني هنقول كل اللي نفسنا عايزين نقوله مم مم مم مم قال له اسكت بقى احمد ربك وخلاص بس محل الشاهد في صاحبنا هذا انه لما اسلم انتزع من قلبه الحمد لله على نعمة الاسلام وكفى بها نعمة وأنا بفضل الله من كتر دراستي في الأديان بنتزع من قلبي الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة وعاوزك تستشعر هذا المعنى وتنتزع من قلبك الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة إن الحمد لله نحمده نحمده على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة ونحمده على نعمة القرآن والسنة ومع خاطرة الفجر إن شاء الله تعالى وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم كما هديتنا للإسلام من غير أن نسألك فثبتنا على الإسلام حتى نلقاك ونحن نسألك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين ارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يرفع ومن دعوة لا يستجاب لها أنت حسبنا ونعم الوكيل لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار فضلك وجودك وكرمك يا عزيز يا غفار وصل اللهم وسلم وبارك على النبي المختار وصحبه الاطهار وال بيته الابرار ومن تبعهم باحسان ما تعاقب الليل والنهار يغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خيرا. وجزاكم مثل خير.
تمام
عليكم السلام حياك الله مرحبا بك مرحبا مرحبا بك أهلا وسهلا.
مرحبا حكيم الجزائر أهلا وسهلا مرحبا جزاك الله يعطيك السلام مرحبا فكنا الله يجزاكم الدنيا وخير الله يحييك أهلا وسهلا الله يحفظك الله يخليك ما شاء الله مرحبا حبك الله لذعتنا فيه نعم